وقراطيس يخفونها يحرفون الكلمة عن مواضعه أما أمة الإسلام فقد حفظ الله عز وجل القرآن لها وكذلك السنة النبوية حفظها الله تبارك وتعالى فلا يستطيع أحد أن يزيد أو ينقص من القرآن حرفا ولا يستطيع أحد أن يدس كلمة واحدة مش حديث كلمة واحدة لا يستطيع أحد أن يدس كلمة واحدة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لماذا؟ عندنا علماء الإسلام يحفظون القرآن ويحفظون السنة فلا يستطيع أحد أن يزيد فيهما أو ينقص منهما شيئا هذا وحكم الله عز وجل قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى الملائكة حراس السماء وأهل الحديث حراس الأرض الملائكة حراس السماء وأهل الحديث الذين يتعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمونه حراس الأرض يعني طالما في بيننا علماء الحديث النبوي فإن الأرض بإذن الله محروسة أما إذا انقطع أهل الحديث النبوي ولن ينقطعوا إن شاء الله عز وجل فإن الأرض تضيع وتهلك لأن الدين سيضيع إيه اللي بيبين القرآن السنة النبوية إيه اللي بيوضح لنا القرآن ويفسر ويزيل مشكله, مشكله ومبهمه السنة النبوية فأهل الحديث هم أهل النبي صلى الله عليه وسلم أهل الحديث هم آل النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا وأنفاس النبي عليه الصلاة والسلام هي كلامه صلى الله عليه وسلم المهم هذه الأمة هذه الأمة أورثها الله عز وجل الكتاب العزيز ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير تعالوا لنشاهد ونسمع ونرى بعض خصائص هذه الأمة كما بينها النبي عليه الصلاة والسلام حديث رائع رائق راق يدخل علي وعليكم السرور ويزيدنا استمساكا بحبل الله عز وجل حديث رائع رائق راق بلغنا عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو حديث حسن لغيره كما قال المحققون رواه الأئمة ابن ماجه والترمذي وأحمد والطيالسي وأبو يعلى والبيهقي رحمهم الله جميعا هذا الحديث حين نستمع إليه سنفرح أننا من هذه الأمة سنفتخر أننا من هذه الأمة سنحافظ على هذه الأمة سنحرص على وحدة هذه الأمة سنصون ونحمي عقيدة هذه الأمة مش نروح نقول عقائد الأمة الإسلامية ما بتختلفش عن عقائد النصارى بين قوسين ده عبط ده جنون ده سفه ده احتقار لهذه العقيدة عقيدة الأمة الإسلامية لا تدانيها عقيدة ولا تشترك معها عقيدة أخرى عقيدة الأمة الإسلامية قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد عقيدة النصارى عيسى ابن الله عقيدة اليهود عزير ابن الله يعني ده كفاية دي لوحدها بلاش البلاوي التانية في العقيدة التي تغاير دين الإسلام تيجي تقول لي واحدة والاختلاف في الفرعيات معاذ الله اللهم إنا نبرأ إليك من هؤلاء الذين طاشت هذه الكلمات وخرجت من أفواههم ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا تمييع العقيدة لهذا الحد جريمة في حق عقيدة التوحيد اللهم إنا نبرأ إليك مما قال بعض إخواننا والله لو قالها لو قالوها معتقدين ما فيها لحكم عليهم بالخروج عن دين الإسلام اللي يقول ما فيش اختلاف بين عقيدة النصارى وعقيدة اليهود ما فيش مانع بقى عقيدة بوذا وعقيدة كونفوشيوس وع... اللي يقول ما فيش اختلاف بين العقائد ده وبين عقيدة الإسلام ويقتنع بهذا الكلام ويعتقد فيه يخرج عن الملة ولا حول ولا قوة إلا بالله إنما اللي يقوله جاهل نعلمه ونقول له وانت جاهل كده يا ريت ما تقولش الكلام ده في الإعلام قولوا على قدك كده في ركن نقدر نلم الدور معاك ونعلمك لو انت جاهل نعلمك إنما لما تخرج ممن يتصدر المنابر أو يتبوأ مناصب أو يمثل جماعة معينة ولا يردون عليه ولا يعتذرون عن كلامه فتلك مصيبة كبرى ورزية عظمى وبلوى نقول بعدها يا موت زر إن الحياة دميمة ويا نفس جد ويا نفس جدي إن دهرك هازله المهم نرجع لكلامنا نعتز بأمة الإسلام ما نططيش راسنا احنا أمة شريفة لا تعرف الظلم ولا تعرف المكر ولا تعرف الدهاء أقصد الخبيث وإلا فالدهاء الإيجابي عندها أمة تفتخر أنها الأمة الوسط أمة ليس عندها غبش ولا لبس ولا غموض ولا خرافات في عقائدها بل فيها الوضوح الكامل أمة هذا شأنها ينبغي أن تعتز وأن تفتخر بنفسها لا أن تطأطئ رأسها ولا أن تميع ثوابتها ولا أن تداهن أو تجامل في دين الله عز وجل وفي الثوابت تعالوا نشوف الحديث النبي عليه الصلاة والسلام بيقولنا الأمة شأنها وحديث طويل أنا يهمني الفقرة دي منه قلنا روى ابن ماجة والترمذي وأحمد واللفظ له بسند حسن لغيره كما قال محقق المسند والطيالسي وأبو يعلى والبيهقي عن أبي نضرة تلميذ ابن عباس قال خطبنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على منبر البصرة وكان سيدنا عبد الله بن عباس أميرا على البصرة أيام سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه خطبنا ابن عباس على منبر البصرة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تبارك وتعالى أن يصدع بين خلقه يعني يصدع بين خلقه يعني يحكم بالحق إذا أراد الله تعالى أن يصدع أن يصدع بين خلقه نادى مناد أين أحمد وأمته أين أحمد وأمته فنحن الآخرون الأولون نحن آخر الأمم وأول من يحاسب فتفرج لنا الأمم عن طريقنا فتفرج لنا الأمم عن طريقنا كل يوسع فنمضي غرا محجلين من أثر الطهور فتقول الأمم كادت هذه الأمة أن تكون أنبياء كلها حديث جميل حديث جميل يبين عظمة الأمة إذا أراد الله عز وجل أن يصدع بين خلقه يعني يحكم بينهم يوم القيامة فريق في الجنة وفريق في السعير أهل الرضوان رضوان الله وأهل السخط والغضب نسأل الله أن نكون من الأولين أهل الجنة والرضوان إذا أراد الله عز وجل أن يصدع بين خلقه يميز الطيب من الخبيث يميز أهل الحق من أهل الباطل نادى مناد من الملائكة ماذا؟ ماذا؟ ماذا يقول هذا المنادي؟ يقول أين أحمد وأمته؟ أين أحمد وأمته؟ على رأس الأشهاد جميعا على رؤوس الناس جميعا العالم كله مذ خلق الله أبانا آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة مجموعون لميقات يوم معلوم محشورون في مكان واحد فينادي الملك أو تنادي الملائكة وهي تجوب هذه الأعداد التي لا حد لها ولا حصر لا يحيط بعدها أو حصرها بشر أين أحمد وأمته طبعا النداء هيعم الموقف فكل من ينتمي إلى أمة أحمد صلى الله عليه وسلم سيرفع رأسه سيشرئب بعنقه سوف يفرح أنه ينادى عليه وساحة الموقف هولها عظيم وخطبها جسيم تدنو الشمس من الرؤوس حتى تكون مقدار ميل بتاع 1500 متر والعرق يلجم الناس ويودي الناس لانصراف من ساعة الحشر ولو إلى النار المهم نخلص من الموقف الصعب ده أمة أحمد ينادى عليها في يوم هوله شديد وخطبه جسيم في يوم تشيب من هوله الولدان في يوم يقوم الناس فيه لرب العالمين في يوم تنكشف فيه الحقائق وتتجلى ربنا يسترنا فيفرح كل من كان منتميا إلى أمة أحمد صلى الله عليه وسلم فيقومون جميعا أين أحمد وأمته يقول النبي عليه الصلاة والسلام فنحن الآخرون الأولون نحن آخر الأمم وأول من يحاسب آخر أمة أمة الإسلام يعني سبقنا 69 أمة إحنا السبعين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام زي ما هيجي لنا كمان شوية فنحن آخر الأمم كان المفترض بواقع الحساب أن الأمة الأولى تحاسب ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة معنى كده الأمة السبعين دي لما هيجي عليها الحساب يبقى طال عليها الموقف أما نقعد مستنيين 69 أمة تحاسب طال علينا الموقف لكن نحن آخر الأمم زمانا ووجودا ولكننا أول الأمم حسابا لماذا؟ لفضلنا لمكانتنا معلش بين قوسين في اي بي اه والله احنا في اي بي ازاي يعني الكلام ده مش علشان على راسنا ريشه لا علشان على راسنا التوحيد علشان في قلوبنا التوحيد علشان احنا الامه القائمه بالحق القائمه بالقسطاس المستقيم علشان احنا امه الرحمه امه العدل امه الوسط امه الاحسان امه الواقعيه امه الشمول امه التوازن ده احنا بمق- بمقوماتنا عشان احنا أمة الايه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اه سيبك بقى من الجماعة اللي افتروها على حزب النور عاملين صفحة كده يقول لك هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي موقع نصراني اسمه موقع الضلال والضلال هم اه اسمه موقع الحقيقة والضلال إنما احنا مسمينه موقع الضلال والضلال ما فيش حقيقة هم اللي عاملين الصفحة واحد نصراني وفي رواية تانية مرتد يعني من دليدة ما تحزنش يا قلبي مرتد ولا نصراني الاتنين سواء يعني في الهم يعني فالمهم عملوا صفحة كونوا فيها خمسة من الناس وقالوا هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمصر التابعة لحزب النور معنى كده يعني ايه هينزلوا بقى كل واحد شايل شومة أو نبوت أو ماسك له سكينة أو بلطة أو فرد صغير كده واللي ماشية متبرجة يخبطوها على راسها يفلقوها نصين واللي ماشي بيدخن سيجارة يقطعوا له لسانه أه، وفي ايه الكلام ده وحزب النور تبرأ من الكلام ده أصلا ولا علاقة له بالهيئة اللي معمولة على صفحة فيها خمسة بس خمسة عاملينها و- ورفعوا شكوى ان هم براء من الكلام ده وحققوا شوف مين اللي عامل الص- طلع اللي عامل الصفحه دي ايه وملفها لحزب النور طلع واحد نصراني وفي روايه تانية واحد مرتد معجب بالنصارى ومن ده لده ما تحزنش يا قلبي خلاص محصله بعضها وبعدين عاملين ايه على الصفحه بتاعتهم الاقذار دول الاوغاد جايبين صوره من فيلم اسمه دكان شحاته انا والله لا سمعت الفيلم ولا ولا شفت عنه بس ادخل على اليوتيوب كده وشوف ال ال الخبر ده الصوره جايبين جماعه الم- المخرجين اياهم اللي طول عمرهم يكرهوا التيار الاسلامي وجايبينهم بقى صوره لحيه وجلابيه قصيره في الفيلم ده لقطه متصوره على ال- على الانترنت لقطه متصوره اعلان للفيلم جماعه لابسين جلاليب بيض ودقون طويله وماسكين شوم في ايديهم وبيجروا في وسط الناس قال ايه بيأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر راح الموقع ده اهو اللي مسمين نفسهم هيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بمصر التابعه لحزب النور وحزب النور منها بريء واللي صنعها وعمل الصفحه دي نصراني او مرتد زي ما قلنا في احدى الروايتين راحوا واخدين اللقطه بتاعت بتاعت فيلم دكان شحاته وكاتبين كده ايه هيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تطارد المواطنين ببور فؤاد وتدخل المحلات خاصة محلات حلاق النساء ما هو اللي اسمه الكوافير ده حلاق النساء كوافير دي كلمة محترمة شوية إنما هو حلاق النساء ويحطمون مش عارف إيه ويقولون له هنولع في المحل لو حلقت للنساء بعد كده والناس بقى اللي معلقين تحت يقول لك ظهروا على حقيقتهم ادي السلفيه ادي حزب النور ادي المتعصبين دول هيقفوا لنا بالنبوت الجماعه المغفلين معلش بين قوسين كاتبين التعليقات ديا اتاري الصوره كلها ما حصلش حاجه كده في بور فؤاد ولا حد دخل على بتاع كوافير وقال له مش عارف تعمل ايه ولا هولع فيك وطلعت الصوره متاخده من الفيلم ده ومتلزقة على إن هم الجماعة السلفيين أو الجماعة الملتحين أو هيئة الأمر بالمعروف المزعومة اللي بيقولوا إن حزب النور كونها وهو منها بريء بتعمل كده في الناس والناس بتصدق ما هو أي حد عايز يعمل أي إشاعة يقص صورة من أي مكان ويلفقها أو يدخلها فوتوشوب ويقول لك المسلمين عملوا كذا أو الإسلاميين عملوا كذا نرجع بقى تاني لكلامنا خلينا نخش في موضوعنا م- منهم لله ده بيطفح على السطح فأنا عايز أحذر حضراتكم من أتباع عبد الله بن سبأ عبد الله بن سبأ كان ليه أتباع ده يهودي أظهر الإسلام كان ليه أتباع في مصر وفي الشام وفي اليمن وفي العراق و- وفي كل حتة وكانوا يعملوا إشاعات ويتصلوا ببعض ويخبطوا الدنيا ولما حصل الصلح بين سيدنا معاوية وبين سيدنا مع علي أو حصل الصلح ب- يعني بين الاتنين كان في مشروع صلح أو حصل الصلح بين السيدة عائشة وسيدنا طلحة والزبير وسيدنا علي من ناحية تانية وخلاص هديهم قام عبد الله بن سبق والجماعه الملاعين بتوعه اتفقوا بالليل الساعه 12 والناس نايمين نقسم نصنا ن- نفسنا فريقين فريق يروح في فريق في معسكر علي وفريق يروح في معسكر معاويه او في معسكر عائشه وطلحه والزبير وفي عز الليل والناس نايمين نقوم احنا من هنا الجماعه بتوعنا في الفريق ده والجماعه بتوعنا في الفريق ده يقوموا يطلعوا ويقابلوا بعض بالسيوف فلما الناس تسمع صوت السيوف هيفكروا ان هم هاجوا على بعض وبالفعل تمت المؤامره وحصلت مجزره فأتباع عبد الله بن سبأ الجدد موجودين في زماننا دلوقتي قاعدين يوقعوا بين الناس وبين التيار الإسلامي بكل سبيل وإن شاء الله مش هيقدروا وعارفين أبو رجل مشقوقة الله يديله الصحة الأستاذ محمد عباس بيكتب في جريدة الفتح في الصفحة الأخرانية جريدة محترمة زي جريدة الرحمة كده بتنزل يوم الجمعة جريدة الرحمة الجمعة برضه فيما أعتقد الخميس الجريدتين الاثنين فيهم مقالات حلوة كويسة فأنا بقرأ مقالة الدكتور عباس في جريدة الفتح فكان عمل زمان أبو رجل مشقوقة في, ال- في الأرياف معناها إيه بيقول لك واحد كان رايح ال- الأرض بتاعته فخبط على جاره يلا بينا آه طلع فبيبص لقى جاره وراه فبيبص لقى رجليه رجل معزة ومشقوقة كده وفيها شعر راح طالع يجري على آخر معطي ربنا وهو في نص الطريق قابل صاحبه قال له انت ايه يا عم الحكاية ده انا ناديت عليك ورحت ال- الغيط بتاعنا لقيت واحد ب- على انه هو انت جيت معايا واحنا بنحول المية كده ببص لقيت واحد رجليه مشقوقة زي رجل المعزة وفيها شعر معيز قال له زي ده راح الراجل صارخ وطالع يجري وصل عند باب البيت لقى جاره بيطلع من الباب قال له الحمد لله انت جيت ده انا حصل معايا كذا الراجل وانا بحول المية في الارض فكرته انت اتريه الشيطان بابو رجل مشقوقة وانا ماشي في الطريق فكرته انت طلع لي هو قال له زي ده ابو رجل مشقوقه مال الدنيا بيطلعوا لنا بوشوش كتير من القناه دي للقناه دي من الميدان ده للميدان ده عايزين يبوظوا الدنيا ويرعبوا الناس تعال خلينا مع سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام اين احمد وامته ده النداء اللي هيتعمل يوم القيامه اين احمد وامته آخ هنفرح بقى كلنا فنحن الآخرون الآخرون إيه؟ آخر الأمم وأول من نحاسب علشان الموقف يبقى خفيف علينا إن شاء الله بين يدي الله عز وجل شوف بقى التشريفة بقى عارف لما يقف صف يمين وصف شمال للعظماء للمكرمين للوفود تلاقي صف يمين وصف شمال تشريفة يعني هو احنا لما يتنادى علينا أين أحمد وأمته ونقوم نخرج نخرج من بين الصفوف تفرج لنا الأمم عن طريقنا كله يوسع كله يركن على جنب أمة أحمد فنمضي غرا محجلين من الطهور الغر يعني اللي عندهم بياض في وشهم المحجلين بياض في دراعاتهم وبياض في أقدامهم من آثار الوضوء فتقول الأمم لما الأمم تشوف التشريفة وتشوف النور اللي طالع مننا يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يا رب شرفنا بهذا المقام الأمم تقول إيه وهي قاعدة تبص علينا وقد فرجت لنا الطرق والنور منبعث من, حما- من حوالينا الأمم تقول إيه فتقول الأمم كادت هذه الأمة أن تكون أنبياء كلها ده كل واحد في أمة أحمد بيتعامل كأنه نبي بعد الاتصال نكمل إن شاء الله الأخ علي السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله يا فضيلة الشيخ إن شاء الله كده است- استشير من حضرتك في إشارة كده عمي مات وجد أولادي أولاد عمي قاموا قاموا بصرادق للعزاء فعلى أساس حد قال إن دي بدعة ما رضيتش أشاركهم فيه وبيعتوا عليا وبعتوا للناس بتقول ب...
ف- معلش سامحني يجوز يا...
مشاركتهم في الصرادق يا أخ علي يا...
اتفضل يا أخ علي أنت تقول إن أبناء عمومتك أقاموا آه، سرادقا للعزاء آه، نعم نعم ما ثم ماذا؟
أشارك معاهم فيه ولا ده بدعة أيوة.
عدم المشاركة فيه أو لا؟
ثم ماذا يعني هل تشارك في السرادق أو لا أيوة، أشارك نعم شارك يا أخي إن شاء الله عز وجل لا شيء في ذلك يعني أنا أفصل لك تفصيلا يسيرا مسألة إقامة سرادق للعزاء هذه إيه، تخضع لل- للعادة عندنا أهم شيء يبقى فيه حرمة للقرآن ما فيش حد بيدخن والشيخ لما يقرأ ما حدش يهلل ويقول الله ومش عارف ايه والكلام ده فنجلس محترمين الناس ضاقت بيوتهم عن تلقي العزاء ودرجت عادتنا في الأرياف وفي المدن إن إحنا بناخد العزاء وفي ناس بتبقى مشغولة في الشغل وناس مسافرة وناس كذا فيأتون ويجتمعون على العزاء في مكان واحد أنا أختار أن هذا أمر جائز والله بعض الناس بينادوا يقولوا العزاء مقتصر على المقبرة أو العزاء تليفونيا أو تلغرافيا ما حدش عارفين ده الأحسن الأحسن اللي عايز يعزينا بعد الجنازة بعد ما ندفن وإحنا على المقبرة بالتليفون بالتلغراف ده الأحسن والأفضل ما فيش شك إنما بعض الناس يأتيهم الناس من كل صوب وحد ولا بيتهم بيساع ولا في مكان معد والله لو في مكان معد زي دار مناسبات اهو هيوفر ما فيش دار مناسبات وعملنا سرادق قدام البيت يا ريت ما يبقاش سرادق للافتخار يقول لك سبعة باكيه وثمانية باكيه ونعمل مش عارف قال ألف لمبه ولمبه وجاب شيخ ب 5000 وشيخ ب 10000 لا سيبك من المفخره الكدابه ده اهي إذا كان فقط الشيخ جاي علشان يقرأ من غير تفاخر هات شيخ من أبو 500 جنيه وب 100 جنيه معلش الشيخ مش بياخد ال ال ال ال ال الأجر علشان هو بيقرأ القرآن ده علشان وقته مش أكتر ولا أقل فيما أعتقده أو فيما أراه والعلم عند الله عز وجل وعلشان الناس ما تقعدش تهجس بقى في الميتم ويكتلموا غيبة ونميمة فيشغلون وقتهم من بلغش في إقامة الصرادق ومن بلغش في الافتخار بالشيخ أبو خمسة وأبو سبعة اللي جه والمسألة تكون في حدود ما احنا نكون مضطرين والله الناس جاية جاية ومش عارفين نستقبلها في بيتنا حينئذ يصح والله أعلم الأخ محمد من اسكندرية اتفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله إيه، معاك محمد خميس من اسكندريه أهلا بك
اللي بحبك في الله يا شيخ أحبك الله الذي أحببتنا فيه
كنت عايز حضرتك تدعي لاخويا آه، ام وليد بالشفاء ام وليد مصعود بالشفاء العاجل يعني اسعدك بالله لأخيك وتدعي لاخويا وليد مصعود بال... بالهدايه والثبات على صحته وتدعي لوسيم مسعود بال... بالذريه الصالحه أسأل الله العظيم باسمه الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أن يجيبنا وإياك فيما طلبت وأن ييسر لكل واحد ممن سألت كل عسير وأن يقرب له كل بعيد اللهم آمين الأخ محمد من المنيا السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله لو سمحت يا شيخ لي عندك سؤالين نعم معك
السؤال الأول ما هو وسائل الثبات على طاعة الله نعم
السؤال الثاني ما حكم المسلم ال- الذي يقذف آه، غير مسلم أ- المسلم الذي إيه؟
يقذف غير المسلم آه يقذف غير المسلم آه أيوه نعم
شكرا أجيبك إن شاء الله عز وجل الأخ علاء السلام عليكم ورحمة الله تفضل أخي الكريم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟
أكرمك الله تعالى السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله عندي سنة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله جزاكم الله خيرا. والله يا شيخنا في آه، بالنسبة للعزاء آه، على المقابر يا شيخ، نعم
على المقابر.
نعم أنا قلت يعمل ق...
صفوف كده يعني حضرتك فبيصلوا قبل على قليل.
بعض يعني بقول بقاء لله وكده.
هذا إن شاء الله عز وجل لا شيء فيه يا أخي لا شيء فيه أمر مباح إن شاء الله جاهز ان شاء الله يعني يا شيخ؟
جائز أن يتلقى الناس العزاء على المقبرة جزاكم الله كما خير.
يفعل الناس عادة يقفون صفا ويتلقون العزاء هذه من العادات المباحة الأخت عرفات السلام عليكم الأخ عرفات اتفضل السلام عليكم
الاخ يا شيخ
نعم اتفضل يا أخ عليكم السلام عرفات ورحمة الله وبركاته يا شيخ اتفضل أكرمك الله تعالى
الله يكرمك يا شيخ الله يبارك فيك بارك الله فيك يا شيخ الله يكرمك كنا عايزين آه، نواصل آه، يعني ن- نواصل في انتخابات معاكم على حزب النور وكده يعني ن- فايه ال- المطلوب آه، احنا جماعه مختار هنا سالفين وكده فعايزين آه،
مش مش فاهم السؤال عايزين تواصلوا إيه يا شيخ يا شيخ أيوة نعم طب موجود؟
خفض صوت التلفاز وطي صوت التلفزيون شوية حاضر وطي التلفزيون أيوة
ايوه يا شيخ نعم
نعم الله عليك بقول لحضرتك كنا عايزين ان شاء الله ن- نشارك في الانتخابات ايوه حزب النور وكده يعني تمام
فايه ال- الاجراءات المطلوبه ان احنا نعملها يعني واحنا هنا في السعوديه اه تش... آه، عندك ال... بواسطه البريد او تعرف اللجنه اللي انت هتنتخب فيها ايه ويبقى في ارقام قوميه او الجواز و... في... في وسائل معروفه اتصل بالسفاره اقرب موق... اقرب قنصليه مصريه عندك او اقرب يعني مكتب للسفاره ده اللي اس- استفسر منه ان شاء الله يدلك على الخطوات نعم اخونا محمد من المنى بيقول وسائل الثبات وقذف غير المسلم اما وسائل الثبات دي عايزه حلقه كامله لكن انا اقول لك من وسائل الثبات سريعا قوي ايمانك ما هو لو الاساس قوي هتواجه العواصف مهما كان البناء مرتفع ومفيش أساس قوي هيقع مع أول شوية ريح لو كانت الشجرة طويلة وملهاش جذور تحت ضربة في الأعماق أي ريح هيقلعها إنما لما تبقى الأساس لما يبقى الأساس قوي يبقى أنا أي بناء فوق ما يتخافش عليه خلاص بقى فأنا بقول لك قوي إيمانك طب أقوي إيماني إزاي اقرأ في القرآن الكريم إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا كل آية في القرآن الكريم تقرأ نور في قلبك مصباح يجلي لك الظلمات ويكشف لك الحقائق يا ريت تربط نفسك بالقرآن وانت بتقرأ القرآن في تفسير مبسط كده زي تفسير السعدي تفسير الوجيز للدكتور طنطاوي تفسير الوجيز للدكتور وهبة الزحيلي تفسيرات كده من اللي هي التفسيرات الايه الوجيزة خد تفسير السعدي حلو وكويس ومناسب ومناسب جدا كمان وب- والمصحف بيبقى جوه كده على ال ال ال جوه ال ال كتاب التفسير تستطيع ان تقرأ وتلحظ بعينك حينئذ تزداد إيمانا اصحب الصالحين فإن صحبة الصالحين تقي قلبك إن شاء الله عز وجل من الزيغ والضلال آه، أيضا تقوية إيمانك الصدقة تثبيتا من أنفسهم كما قال القرآن الكريم في سورة البقرة بشأن الصدقة وتثبيتا من أنفسهم فالصدقة تثبت الإيمان أيضا كثرة ذكر الله عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب مجالسة العلماء يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك فإن الله عز وجل يحيي القلوب الميتة بنور العلم والحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء طيب عندك أيضا الدعاء خاصة دعاء الكنز النبوي اللي هو اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك و- و- وحسن عبادتك وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وخلقا مستقيما وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب وبرضه دعاء يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك حتى ألقاك يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك فهذا أيضا إن شاء الله يفيدك ولعلنا نقوم بالتوسع أكثر في هذا الأمر قذف غير المسلم لا يجوز يا أخي القذف معناها الرمي بالزنا إن هو الواحد يتهم إن هو ابن زنا أو ما شابه ذلك لا يجوز لا للمسلم ولا لغير المسلم فهي جريمة في حق المسلم وغير المسلم سواء والمسلم ليس بالطعان ليس المؤمن بالطعان في الأنساب يعني ولا في الأعراض ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالمتفحش ولا بالبذيء فنسأل الله عز وجل أن يقينا وإياك السوء تعالوا نشوف أمة الإسلام في عين النبي عليه الصلاة والسلام بعد الحديث اللي فات روى أحمد بسند حسن وهذا الحديث أيضا عند الإمام الدارمي وعند ابن ماجه وعند الترمذي والطبري في تفسيره والطبراني في المعجم الكبير بسند حسن كما قلنا عن حكيم بن معاوية عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إنكم توفون سبعين أمة يبقى سبقنا كم من الأمم 69 وإحنا كام 70 وهنقول يا ترى المقصود 70 ولا التكثير فقط ألا إنكم توفون سبعين أمة طب وبعدين أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل الله الله شوف ألا إنكم يا أمة الإسلام يا أمة أحمد صلى الله عليه وسلم ألا إنكم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل شفت مكانتنا طب يا ترى سبعين معناها إيه 70 70 يعني في 69 احنا 70 وارد احتمال اللفظ في في في في ظاهره يدل على ذلك ولا احتمال ان 70 تكثير يعني يعني في امم كتير واحنا الخاتمه بتاعتهم فلو الامم 100 احنا ال 101 لو الامم 99 احنا ال 100 لو الامم 999 احنا ال 1000 المهم ان احنا الخاتمه للامم كما ان نبينا صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين فان امتنا هي خاتمت الأمم ده المعنى زي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم يعني لن يغفر الله لهم إذا استغفر النبي صلى الله عليه وسلم سبعين يعني لو النبي عليه الصلاة والسلام استغفر واحد وسبعين ربنا يغفر للكفار لا لا يبقى معنى سبعين إيه؟ الحصر ولا التكثير؟ لا التكثير يعني لا سبعين ولا سبعمية ولا سبعة آلاف هم لا يغفر لهم لأنهم كفار هنا بقى لما يقول لك أنتم توفون سبعين أمة يعني مهما كانت الأمم كثيرة فأنتم خاتمة الأمم أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل معنا اتصال السلام عليكم الأخ أحمد السلام عليكم
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تفضل أخي حالك الكريم يا شيخ شهاب أكرمك الله أسمعك يا أخي
في حديث عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ساعة ساعة ما جاء سيدنا جبريل عليه السلام
نعم
آه، قال له يعني على علامات الساعة تمام حضرتك طبعا انت اضرب الحديث ده اللي هو تقصد تقصد الحديث انا يعني عايز تفسير ال- ال- الحديث اللي هو لا.
ايه ما هو أنا عايز أعرف الحديث الأول تقصد الحديث اللي هو بيقول أخبرني متى الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في أنا عايز البنيان تفسير.
ها؟
آه، بارك الله فيك يا شيخ مظبوط هو هذا الحديث نعم أجيبك إن شاء عايز الله التفسير بقى يعني ايه تفسير
حاضر طيب.
أجيبك بشأن هذا الحديث من أشراط الساعة بس بعد أختنا أمة الله تفضلي السلام عليكم ورحمة السلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله جزاك الله خير يا شيخ ربنا ينفع بك الامه يا الله رب.
يكرمك بالله عليك يا شيخ ممكن اوصل رساله بس للناس وماله آه بقول لكل واحد و- وكل واحده يعني استحلفكم بالله آه خرجوا بكره ادلوا بسكوا وبالله عليكم نصره للاسلام ان تغدوا حزب النور وجزاك الله خير آمين أسأل الله أن يكثر سواده تفضلي وإياك أخونا أحمد بيقول حديث أن تلد الأمة ربتها تلد الأمة ربتها يعني إيه؟ يعني زي زمان كان في إماء النساء كنا يباعن ويشترين جواري يعني عبيد يعني ما هو الرجال بنقول عليهم عبيد والنساء لما يباعن ويشتبه بيقال عليهن إماء والإسلام جه وأبطل الكلام ده كله أبطل عملية الإماء وال- والعبيد وقضى وحارب محرر العبيد مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام محرر العبيد والإماء وإعطاء الحرية للبشر وأن كل إنسان ليه كرامته الإسلام هو اللي عمل كده مش ميثاق الأمم المتحدة دول سرقوها مننا أصلا مهم فالإماء لما ك- كنا يباعن كان الملوك بيبقى عندهم جارية واثنين وثلاثة وعشرة فكان ينجب فالبنت بقى لما آه، آه، أما آه، الأمة أما تنجب بنت البنت بتبقى سيدة وملكة فلعل الزمان يدور والبنت راحت في مكان والأم دي في مكان فتبقى ال- ال- البنت بنت الأمة بنت الجارية تبقى هي السيدة فيبقى أصبحت البنت هي الربة يعني التي تدير الأمر وأصبحت الأم هي التي إيه آه، آه، تقاد أو تساق ده بعض المعاني أو أن تلد الأمة ربتها ممكن يدخل فيها بالمعنى المعاصر إن كتير من البنات في آخر الزمان لا يستمعن إلى نصائح الأمهات لا يستمعن إلى نصائح الأمهات يبقى مين الأصل كلمته مسموعة الأم ولا البنت الأم مين اللي يؤمر ومين اللي يطيع الأم تؤمر والبنت تطيع طبعا في المعروف لا طاعة ل- ل- لمخلوق في معصية الخالق إنما الطاعة في المعروف إنما الطاعة في المعروف يعني البنت عايزة تلبس ملابس الحشمة والوقار وأمها مصرة على ملابس الضيقة ومش عارف إيه عشان يجي لها عريس ده مش هيجي لها عريس هيجي لها دبانة الذباب لا يقع إلا على أكوام القاذورات والمرأة المتبرجة حين تعصي ربها ربنا يهديهن جميعا هن أخواتنا نسأل الله لهن الهداية خرجت بذنب والذنب من القاذورات النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من ابتلي بشيء من هذه القاذورات يعني الذنوب فليستتر بستر الله المهم المطلوب ان احنا نقول ايه ان تلد الامه ربتها يعني الام المفترض هي اللي بتؤمر وبتنهى والبنت بت- بتسمع وتطيع في المعروف لا بنبص لا لا اتقلبت البنت حسها يعلى على امها صوتها يعلى على امها ال- ال- الابن صوته يعلى على ابوه وهم اللي يقول تعمل كذا يا بابا تعملي كذا يا ماما والابهات والامهات ضعاف مش عارفين يعملوا حاجه وانتوا زمانكم راح واحنا زمان لا لا لا ابدا ما ينفعش ابدا الكلام ده واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات عقوق الأمهات ألا أنبئكم بأكبر الكبائر من ضمن أكبر الكبائر عقوق الوالدين رفع الصوت على الأب والأم عقوق التقدم بال- بالأمر والنهي بين يدي الأم والأب عقوق ينبغي أن نستمع إليهم في المعروف دي أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان يعني إيه؟ يعني الجماعة اللي كانوا بيرعوا غنم رعاية الغنم زمان كان بيدخل لهم دراهم معدودة تبص تلاقيهم فجأة بقوا أصحاب قصور وعمارات فخمة طويلة يبقى اللي كان حقير لا يملك شيئا فجأة تبص تلاقيه بقى أصحاب مليارات بعد ما كان حقير طب جاب المليارات دي منين احتمال من الحلال واحتمال من الحرام لكن الغالب الأعم ان الثراء السريع بيجي منين بيجي من الحرام انا حكى لي واحد من رجال الاعمال بيقول في واحد كان بيلم البلاستيك من الشوارع كده ويعبيه ومش عارف ايه والخرده الحديد والكلام ده وهو ماشي حاله وخاصة البلاستيك فجأة بقى صاحب مصانع بلاستيك واستيراد وتصدير فجأة إزاي يعني البلاستيك بتاع الزبالة ده خلاه ملياردير فجأة ده كان الناس كلها تشتغل زبالين من الصبح أو فرازين في الزبالة من الصبح وهو مصدر عيش كويس أهو ولقمة بالحلال ومن عرق الجبين ولا احنا بنحقر من شأنهم بس المهم ما يأذوش الناس ويبحتروا الزبالة شمال ويمين طيب لا بيقول أصل هو ده صاحب المصنع بيقول لي أنا اتعرض عليا أعمل اتفاقية مع الكيان الصهيوني وأجيب بلاستيك من عندهم وأدي مش عارف إيه فرافات والمصنع اللي عندي بدل ما يشغل 100 هيشغل 1000 وراس مالي بدل ما يبقى مليون هيبقى 100 مليون بس أنا أعمل العقد مع الصهاينة فرفضت فراح الاخ بتاع البلاستيك ده راح رايح هو المندوب بتاع الاستيراد للبلاستيك من عند الصهاينه وعمل مصنع واثنين وثلاثه مره بشتري من عند واحد سباك حاجه غيارات للحمام كده اعز الله وجوهكم فقال لي ده صيني وبيتكسر بسرعه وده كذا مصري بس مش مش نضيف قوي شوف وده محترم قوي وما قاليش ده ايه قال لي ده صيني وبيتكسر بسرعه وده مصري وما بيعش وده حلو قوي وسكت ما قاليش الماني ولا هندي ولا تايلاندي ولا ايه بالظبط قلت له طب ما قلتش ماركت ده ليه قال لي لا هو ماركته هو ماركته كويسه قلت له لا ما انا عايز اعرف ماركته made in ايه صنع في ايه لقيته صنع في اسرائيل قلت له والله ما ادخل لك محل بعد كده صنع في اسرائيل لا حول ولا قوه الا بالله يبقى يبقى شفت أ- يتطاولون في البنيان تلاقي اللي كان حقير بسرعة بقى عنده مال لأنه ارتكب محرمات يتطاولون في البنيان يعني بيرفعوا القصور بعد ما كانوا بيسكنوا الخيام أو بعد ما كان ساكن عشة بقى ساكن قصر أو يتطاولون في البنيان يعني إيه؟ يعني واحد يبني 15 دور التاني يقول له والله لا ابني 30 وسد عليك الشمس افتخار وتكبر معانا اتصال الأخت فاطمة اتفضلي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله جزاك الله عنا كل خير يا شيخ الله يكرمك ويبارك فيك وإياك
انا بقول للناس انتخبوا حزب النور لانه تبع الرسول وكده ولازم كلنا نتبع الرسول نعم نسأل الله عز وجل أن يسمع الناس صوتك وأن يهدي الناس لاختيار الحق اللهم آمين معنى اتصال آخر نخلينا مع موضوعنا بقى نرجع تاني ألا إنكم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل ده أنت شوف ده أمة الإسلام شوف أنتم خيرها وأكرمها في أمة فيها زي أبو بكر عمر عثمان علي العشرة المبشرين بالجنة أصحاب بيعة الرضوان إحنا الأمة اللي فيها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام إحنا الأمة اللي فيها عبد الرحمن بن عوف إحنا الأمة اللي فيها العشرة المبشرين بالجنة في حد زيهم؟ طيب احنا الأمة بعد كده اللي فيها سعيد بن المسيب والحسن البصري احنا الأمة اللي فيها البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والذهبي والعراقي وابن تيمية وابن القيم وابن حجر احنا الأمة اللي فيها الأعلام اللي علمهم ملأ الأرض سواء كان في العلم الديني أو العلم الدنيوي ما قلتلكش بقى بقية الأسماء الأخرى يعني مثلا أبو القاسم الزهراوي ده بس أنا هذكره لوحده أبو القاسم الزهراوي ده كان من أعلام القرن الرابع الهجري في الأندلس يعني بيننا وبينه ألف سنة أبو القاسم ال- الزهراوي ده يا إخوانا كان عالما بالدين وعالما بالطب وغيره وغيره وغيره والصيدلة أبو القاسم الزهراوي ده اللي بيننا وبينه ألف سنة ع- هو اللي ابتكر 200 آلة طبية من ألف سنة ال 200 آلة طبية أنا عرضتهم على بعض رؤساء أقسام الجراحة في كليات الطب قال لي هم هم ال 200 آلة وزودنا حاجات بسيطة وطورنا بس كده في ال 200 آلة هو اللي ابتكر ال- ال- المشارط والآلات اللي, بي... اللي كل حتة في الجسم لها قطع معين بمشرط معين مبضع معين أبو القاسم الزهراوي ده أحد علماء الدين وعلماء الطب والصيدلة أول واحد أجرى عملية ولادة صعبة لطفل مقلوب واكتشفوا بعد كده ان في طبيب ايطالي وطبيب انجليزي سرقوا النظريه بتاعته والتجربه ونسبوها لنفسهم اكتشفوا بعد كده ان هم سارقينها وعاملين ان هم اللي اكتشفوها واحد ايطالي والتاني انجليزي وابو القاسم الزهراوي هو اللي كان عامل النظريه بتاعت الولاده الصعبه ابو القاسم الزهراوي اول واحد حاول وضع علاج للامراض المستعصيه اللي بيسموها السرطان ابو القاسم الزهراوي صاحب الدين الثقه كما قال عنه الامام الذهبي هو اول واحد في العالم حاول اجراء عمليه تقويم اسنان في تقويم الاسنان معروفه ولذلك لما عقد في نيويورك في امريكا في القرن العشرين الميلادي الفائت مؤتمر لط- لأطباء الأسنان على مستوى العالم قالوا عايزين ناخد شخصية رمزية تبقى شخصية المؤتمر في القرن العشرين قالوا ناخد شخصية المؤتمر مين؟ أبو القاسم الزهراوي هو شخصية المؤتمر لأنه أول واحد حاول إجراء عملية تقويم أسنان أبو القاسم الزهراوي بيلقب على مستوى العالم بلقب أبو الجراحة في العالم أبو الجراحة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل نحن خير أمة بالدين وبالدنيا فينبغي أن تعود لهذه الأمة خيريتها وأن تعود لها كرامتها بالعمل في خطين متوازيين غير متعارضين ولا منفصلين خط الدين والعقيدة والشريعة وخط الدنيا والحضارة والعمارة لابد إنما نمشي في الدين لوحده ونسيب الدنيا يبقى ضيعنا ديننا ونمشي في الدنيا لوحدها ونسيب الدين يبقى ضيعنا دنيانا وضيعنا آخرتنا لا احنا عايزين الدين يضيع ولا الدنيا تضيع خطين متوازيين القطر بيمشي على ايه على شريطين متوازيين طب لو شريط اختل يقع القطر اهو احنا كده الاسلام شريط الدين والشريعه والعقيده وشريط الحضاره والعماره والتنميه هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها اسمع ابن القيم رحمه الله تعالى عليه هو بيبين لنا وهو بيقول لنا ايه, إيه مقوله حلوه قوي عن أنتم خيرها وأكرمها بيقول اختار الله تعالى أمة النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم وظهر أثر هذا الاختيار في أعمالهم وأخلاقهم وتوحيدهم ومنازلهم في الجنة ومقاماتهم في الموقف يعني احنا اختارنا الله عز وجل أكرم الأمم وخيرها الاختيار ده ظهر في أعمالنا وسلوكياتنا ظهر في أخلاقنا ظهر في توحيدنا لله ظهر في منازلنا في الجنة فنحن في أعلى الدرجات ظهر في مقامنا في الموقف موقف القيامة بين يدي الله حين نحاسب أول الناس ليخف عنا الموقف فنحن كأننا نشرف على الناس من فوق تل إحنا فوق فوق والناس تحت مننا في حديث عند الإمام الترمذي وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والدارمي وابن حبان والحاكم وهو صحيح على شرط الإمام مسلم الحديث ده بيقول إيه؟ عن بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركزوا في الحديث كويس أهل الجنة عشرون ومئة صف ثمانون منها من هذه الأمة وأربعون من سائر الأمم أهل الجنة أهل الجنة عشرون ومائة صف مية وعشرين صف ثمانون منها من هذه الأمة أمة الإسلام وأربعون من سائر الأمم وبعد الاتصال نكمل حديثنا الأخ عمر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله كان الله في عونك أكرمك الله تعالى وفي عونك آه سمعتك منذ قليل يا شيخ سألك سائل عن حضور آه السرادق في المأتم أو في العزاء نعم وأنه يحضر شيخا لقراءة القرآن فنصحته بأن يكون الشيخ من نوع 100 جنيه بدل 5000 أو 7000 معناها أريد أن أسأل
نعم المستند الشرعي يا شيخ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة على قراءة القرآن في المآتم جميل ما, ما مشروعية قراءة القرآن في المأتم نعم بقال الله وقال رسول الله وجزاك الله خيرا أكرمك الله تعالى أولا يا أخي الكريم إذا اجتمع الناس لقراءة القرآن الكريم فهذا أمر حض عليه الشرع سواء اجتمعوا في المسجد أو اجتمعوا في السرادق هو اجتماع حين يقام العزاء إما أن يسكت الناس وإما أن يتكلموا فإن سكت الناس لا يطيق أحد أن يصمت نص ساعة أو ربع ساعة حتى كده هو الناس والشهف بعضها فقد اختار الناس أن يقرأ قارئ لئلا يتكلموا بالغيبة والنميمة ويحصل الهرج والمرج هذا القارئ إما أن يقرأ تطوعا وإما أن يقرأ بأجر إذا قرأ بأجر فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله وهذا الحديث في البخاري باب جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وعلى قراءته إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله لكن ذيلنا هذا الكلام بماذا؟ بألا يكون على باب الافتخار بأن الشيخ ده بياخد 7000 ومش عارف بيعمل وبيهز الدنيا لا ده افتخار نرفضه وحتى الشيخ اللي يروح يشرط نرفض الشرط يا عم الشيخ لما تروح تقرأ في الميتم أو في الدعوة اللي انت رايحها أرجوك ما تشترطش الأجر على الناس وحتى لو اشترطت اشترط أجر حنين الله يكرمك علشان الناس ما تسئش الظن فيك يبقى نقول اجتمع الناس وأرادوا واختاروا إما أن يصمتوا وإما أن يتكلموا في كلام الدنيا وإما أن يقرأ أحد القرآن ويستمعون إليه فاختار الناس عندنا في مصر أن يقرأ واحد القرآن بأجر أو بغير يعني في ناس بتجيب التسجيل التسجيل وتحط فيه شريط كاسيت ويشغلوه خلاص جميلة الفكرة ديًا وكل شوية كده بعد كام آية عند انتهاء المقطع بيقفلهم يقوم الناس ينصرفهم مفيش أي مشاكل هات تسجيل شغل الصوت واحترم القرآن الكريم هات شيخ يقرأ هذا الأمر إن شاء الله تعالى لا شيء فيه فيما أرى والله أعلم قد يكون هناك آراء أخرى مخالفة نحترمها وننزلها منزلتها وأنت بالخيار وأنا قلت في الأول الأولى في أول الفتوى قلت إيه الأولى أن يعزى الناس عند المسجد مع الجنازة وهي تخرج يعزونهم وهم نازلون من الدفن وحين يقابلونهم هذا هو الأولى لكن بعض الناس تضيق عليهم الدور وبعض الناس يتكالب عليهم المعزون ولا يجدون مكانا يستقبلونهم فيه فقلنا إن أمكن استقبالهم في المسجد في دار المناسبات خير وبركة أهو بعدنا عن الإسراف إن أمكن في البيت لو البيت واسع وكرسيين قدام البيت خير وبركة بعض الناس يضيق عليهم ذلك فيقومون بفعل بصناعة شادر أو سرادق إعداده قلنا ينبغي أن يكون السرادق أو الشادر ده إيه ما فيهش إسراف مش يعمل بقى سجاجيد وبسط وحاجات حمراء وحاجات خضراء ويقول لك ده كان شادر ما اتعملش في الدنيا ده افتخار وإسراف يكرهه الشرع يبقى أنا الفتوى كانت محددة وماشية مدرجة وقد أتيتك ببعض الأقوال من القرآن والسنة المطهرة إخواننا في غرفة التحكم الكنترول يقولون بأن سؤالا يسأل عن حكم أكل اللانشون حكمه إيه؟ والله إذا كان اللانشون يصنع من أشياء حلال فحكمه حلال وإذا كان يصنع من أشياء حرام فحكمه حرام وأنا لست خبيرا باللانشون وإن كنت أراه يعني خد بقى اللي مكتوب كده هتلاقي مثلا أي ماركة من الماركات موجودة يقول لك مذبوح طبقا للشريعة الإسلامية لما يكون ده من أهل البلاد الإسلامية عايزك تصدق إن شاء الله عز وجل غالبا يعني إنما لو جاي من بره تخاف شوية لأن والله بلغني من مصادر موثوقة إن أحيانا بيبقى ال stickers جاهز وواحد بياخد قرشين وما وطبق الشريعة ولا طبق الشريعة ولا يحزنون وإن كان الأصل البراءة لحد ما تثبت الإدانة فيبقى لما يكون عندك حد من أصحاب المصانع في بلاد الإسلام بيقول لك اللانشون ده من لحم بقري حلال أو مش عارف البسطرمة أو إيه على الطريقة الإسلامية والمكونات خالية من شحوم الخنزير يبقى إذا كله إن شاء الله حلالا مفيش أي مشاكل خالص للأخت نورة السلام عليكم السلام ورحمة عليكم.
الله عليكم السلام ورحمة بارك الله فيك يا شيخ في الله البرنامج وفيك بارك الله يبارك لك كم- بس ما يدونيش يعني يدوني فرصه وما يقفلوش عليا الخط الله يخليك لا ما حدش بيقفل الخط إن شاء الله بس أوجزي واختصري لأجل إن إحنا حاضر، حاضر.
باقي لنا دقائق في الحلقة حضرتك آه، دلوقتي انا بشتغل بالنسبه للزكاه انا انا عامله آه، اطلع زكاه وعندي ذهب آه، والزكاه ديت ينفع اطلعها على مدار السنه ولا في عيد الفطر بس نعم أنت تقصدين زكاة ال- المال يعني اه بشتغل برضه طيب أنت الع- ال- العائد بتاعك من المرتب بتصرفيه على البيت كله ولا بتصرفيه وتدخري بعضه لا بتدخر ان قدرت اتدخر بعض بد- بدخر ما قدرتش خلاص طيب والذهب بتستعمليه ولا شايلاه للزمن وبتستعمليه في نفس الوقت والله انا هو للزينه بس اذا حكم يعني مر الزمن زنقت فيه هضطر يبقى طبعاً انت أبيعه، نيتك مش- ان هو مش للزينه عارف.
ومنين ما تزني ابيعه واصرفه اه اقول لك ان شاء الله سؤال تاني ممكن نعم آه هو استفسار هو دلوقتي كان ليا اخ الله يرحمه آه كان طول عمره يتمنى الشهاده وكان بر جدا باخواته وامه وم- ويعني الله يرحمه يعني آه ما كانش فيه غلطه وكان حنين جدا مهم.
بس هو حدد قال انا هموت آه، بعد يومين وبالليل و... والطريقه اللي هموت بيها يعني آه، كده يعني وبعدين فعلا آه، لقينا كل ده حصل ويوم آه، ما اتفهم لقينا سحابه فوق قبره بتنزل المطره على قبره بالظبط والله زي ما بقول لك كده نعم.
دلوقتي هو فعلا شهيد والله نسال نعترف الله نحن لا بالشهادة.
نستطيع ان نحكم س- ساجيبك ان شاء الله معلش انا يعني انا جوايا من جوايا يعني ساجيبك الله ساجيبك يرحمه رحمه الله رحمة واسعة أما بالنسبة لسؤال الزكاة فأنت عاملة كما تقولين فتصرفين بعض المرتب وتدخرين الباقي وعندك ذهب لو ذهبك للزينة فقط لا غير زيه زي التوب عندك أو زي الدولاب أو زي أي شيء في البيت وما في نيتكش بيعه إنما هو للزينة ولما موت بناتي هيورثوه للزينة ومفكرش أبيعه لو اتزنقت أو ما اتزنقتش ما هوش للزينة وللزمن لا ده للزينة فقط أنا أختار ألا تخرجي فيه الزكاة إذا كان للزينة فقط هناك أقوال أخرى بتوجب فيه الزكاة سواء كان للزينة أو لغير الزينة وخلاف فقهي طويل معروف بس أنا بختار الرأي ده إن هو إذا كانت المرأة تتخذ الذهب للزينة فقط لا تفكر في بيع لا بعد سنة ولا بعد عشرين ولا بعد ثلاثين سواء اتزنقت أو ما اتزنقتش أقول لها لا تخرج عنه زكاة إن شاء الله وإن أخرجت كان أفضل إن أخرجت زكاة عنه لو بلغ نصاب أكتر من آه، 98 جرام ذهب عيار عيار آه، أربعة و- عيار آه، 21 عيار 21 أو آه، آه، إن كان عيار 24 يبقى 85 جرام ذهب أو 84 جرام ذهب يبقى 98 جرام ذهب ده عيار إيه؟ عيار 21 نأسف عيار 21 ده 98 جرام دهب عيار 24 ده 84 جرام دهب ده النصاب بتاعه ما يوازي ثمنه إن عندك دهبك بيوازي النصاب ده اهو وانت مدخراه للزمن زائد الزينة يبقى كل سنة هتيجي ال 84 جرام ذهب أو ال 98 جرام ذهب عيار 21 أو عيار 24 يساوي قد كده آه يبقى أنا عليا زكاة هطلع ربع العشر على كل 1025 طب المال اللي أنا بدخره من المرتب بضيفه على الذهب ده يبقى أنا الذهب جاب لي مثلا 20000 جنيه وانا مدخره من مرتبي طول السنه 3000 جنيه يبقى هزكي على كام 23000 جنيه طب بطريقه تانية انا الذهب اللي عندي اللي انا بتزين بيه وشايلاه للزمن منين ما اتزنق ابيعه يبقى اسمه للزينه زائد الادخار يبقى الذهب انا جيت في ميعاد الزكاه الذهب جاب 30000 جنيه طب وانا مدخره كام طول السنه من مرتبي 5000 جنيه هزكي على كام 35000 جنيه على الألف كام 25 ربع العشر 2.5% إنما لو الذهب للزينة فقط ليس أكثر ما فيهش نية الادخار خلاص يبقى إن شاء الله معفو عنه وإن زكيتي عنه لو معاكي ساعة يكون أفضل نيجي للمرتب بقى انسى حكاية الذهب دلوقتي مرتبك لو أنت بتدخروا منه فلوس لو جيتي آخر السنة لقيتي معاكي نصاب كامل زكي عليه ما لقيتيش معاكي حد النصاب الكامل ما تزكيش حد النصاب كام ما يوازي 84 جرام ذهب عيار 24 أو 98 جرام ذهب عيار 21 أو 114 جرام ذهب عيار 18 اللي أقل من كده معليش زكاة اللي فوق اللي فوق النصاب اللي أنا قلته بالموازين المتعددة 84 جرام عيار 24 98 جرام عيار 21 114 جرام عيار 18 اللي معاه النصاب ده هو فما فوق هيزكي كل سنة عليه أو اللي بيدخر مال يوازي النصاب ده هيزكي كل سنة عليه وصي أرجو أن تكون الفكرة كده إيه وصلت إن شاء الله عز وجل هناك آه، آه، نصاب الفضة اللي هو حوالي 600 جرام فضة وده بيبقى أقل بدل ما هيبقى الزكاة مثلا في حدود 15 أو 20 ألف جنيه ده النصاب بالنسبة للدهب لأن الدهب غالي دلوقتي فالفضة هيبقى على 5 6000 جنيه والله لو زكينا على النصاب بتاع الفضة ماشي اللي هو 600 جرام جرام الفضة دلوقتي بيعمل له 7 جنيه 8 جنيه فهيبقى النصاب أقل ماشي لكن مجمع البحوث الإسلامية ومجمع الفقه الإسلامي اختاروا إن النصاب في الزكاة بيكون على الذهب لكن برضو والله ممكن ناخد برأي الفضة في الوقت الحالي لأن الناس المعاي... المعايش ضيقة وناس كتير مش لاقيين فأنا لما أخلي النصاب على الفضة يبقى الزكاة هتطلع كتير يبقى هغطي العجز اللي موجود في المجتمع ونسأل الله عز وجل التوفيق أما بالنسبة لأخوكي تقول إن هو قال هيموت بعد يومين أو كذا لعل الله ألهمه بذلك وإن مطر نزلت على قبره لعلها من البشارات إنما الحكم على أي إنسان قتيل بالشهادة ليس إلينا ما ينفعش أقول الشهداء ما ينفعش أقول فلان شهيد إنما أقول نحتسبه عند الله من الشهداء الحكم بالشهادة لا يكون إلا بوحي لا يكون إلا بوحي والوحي انقطع بموت النبي عليه الصلاة والسلام نحن نقول عليه إيه؟ نحسبه شهيدا إن شاء الله نحسبه من أهل الشهادة ولا نزكي على الله أحدا ولعل المطر الذي نزل لعله من ال- البشارات لأخيك إن شاء الله رحمه الله رحمه الله تعالى ورحم موتنا وموتى المسلمين أجمعين يبقى احنا نقول تاني بقى النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا ايه ألا إنكم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل وخيرها وأكرمها الدين والدنيا ماشيين مع بعض زي شريطين القطر لو واحد اختل الدنيا بتقع والدين بيقع لا احنا عايزين نبقى أهل دين وأهل دنيا في نفس الوقت ايه رأيكم ان العشرة مبشرين بالجنة كانوا أهل دين وأهل دنيا بل تصدقوا ان العشرة مبشرين بالجنة كلهم كانوا أثرياء يا سلام أبو بكر كان ثريا تاجرا عمر كان ثريا تاجرا عثمان كان ثريا تاجرا سيدنا علي كان من أهل التجارة سيدنا سعد كان صاحب قصور وأراضي سيدنا سع... آه، آه، سعيد بن زيد كان صاحب أراضي سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان صاحب تجارة واسعة والتركة بتاعته ادها بتقسم بالفؤوس كانوا بيطلعوا منه بالفؤوس وكانت وصيته لأمهات المؤمنين بحوالي نص مليون جنيه هدية منه لأمهات المؤمنين المؤمنين بعد ما مات كلهم والزبير بن العوام كان صاحب أراضي و... و... واسعة هو كان لما مات كان عليه مليون جنيه ديون كان بياخد الفلوس من الناس بيشيلوها عنده فيقول لهم انا بعتبرها ديون عندي وكان عنده اراضي كتير تسد وسد الاراضي وربنا وسع على عياله وورثوا اموال كتيره كمان يبقى احنا ماشيين دين ودنيا العشره المبشرين بالجنه كانوا اصحاب تجارات واراضي واموال وقصور فديننا معناها دين ودنيا مفيش انتم خيرها واكرمها على الله عز وجل وفينا زي ما قلت لكم سعيد بن المسيب والحسن البصري ده انا بجيب نماذج من التابعين وفينا الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وفينا الذهبي والعراقي وفينا ابن حجر وفينا علماء ما فيش زيهم وفينا أبو القاسم الزهراوي وفينا ابن النفيس وفينا حاجات عجيبة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل تعالوا نشوف كده احنا من أفضل الناس حتى يوم القيامة عددنا أكتر في الجنة اسمع كده احنا كام في الجنة يا ترى احنا النص نص شطر أهل الجنة يعني إذا كان الجنة مليار احنا نصف مليار ولا احنا تلتين مليار عندنا روايتين الرواية الأولى بتقول ايه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجنة عشرون ومائة صف مائة وعشرين صف ثمانون منها من هذه الأمة وأربعون من سائر الأمم يبقى الحديث ده بيقول احنا كام في الجنة تلتين أهل الجنة طب الحديث الثاني بيقول ايه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة الله يا ترى احنا الشاطر يعني النص ولا التلتين مفيش تعارض بين الحديثين النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة يعني أسأل الله أن تكونوا شطر أهل الجنة فاستجاب الله دعاء النبي عليه الصلاة والسلام وجعلنا شطر أهل الجنة ثم تفضل وجعلنا ثلثي أهل الجنة يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان طمعان إن احنا نكون إيه النص فربنا قال له أجيبك وأمتك نصف أهل الجنة وأزيدك فأمتك تكون ثلثي أهل الجنة شوف حديث حسنه الشيخ الألباني ولكن الشيخ الأرناؤوط في المسند ضعفه ولكن معنى الحديث صحيح أنا أورده لأنه يشهد لما فات حديث جميل جدا في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والبزار وغيرهما من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى قال لعيسى ابن مريم إني باعث من بعدك أمة إن أصابهم ما يحبون حمدوا وشكروا وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا ولا حلم ولا علم قال الله لعيسى ابن مريم عليه السلام إني باعث من بعدك أمة إن أصابهم ما يحبون حمدوا وشكروا وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا ولا حلم ولا علم عجيبة ديا فقال عيسى عليه السلام يا رب كيف هذا ولا حلم ولا علم فقال الله عز وجل أعطيهم من حلمي وعلمي فاللهم زدنا حلما وزدنا علما وثبتنا وثقل موازيننا واحفظنا من الفتن واحفظ علينا عقيدتنا ولا تشمت فينا عدوا ولا تمكن منا ماكرا أو كائدا يا رب العالمين اللهم فرج هم المهمومين اللهم فرج هم الشيخ أبي يحيى فيما هو فيه وفرج هم الشيخ عمر عبد الرحمن وفرج هم نغم الهلباوي يا رب وردها سالمة إلى أهلها بعدما خطفها الأشقياء في عز الظهر من بيتها اللهم فرج هم المهمومين جميعا يا رب العالمين نفس كرب المكروبين اقض الدين عن المدينين استرنا يا رب وانصر عبادك الموحدين وأذن لشريعتك أن تسود وأن تقود وأن تحكم البلاد والعباد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم